السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله انا احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله هذا لقاء جديد مع كيف وأخواتها بدأنا لقاءات كيف وأخواتها مع التوحيد وكيف نوحد الله وتعلق القلب بالله جل جلاله ثم انتقلنا الى المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف نحبه وكيف نتابعه وكيف نكون من أتباعه وكيف نكون معه في الدنيا لنكون معه في الآخرة ثم تبعا لأركان الإسلام الشهادتين كما بدأنا أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ذو التوحيد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي المتابعة ثم وأن تقيم الصلاة نبدأ في قضية الصلاة والصلاة عمود الدين الصلاة هي الصلة بين العبد وربه التي إذا انفك عنها انفكت صلته بربه جل جلاله وللصلاة مدخل هو الوضوء فلذلك سنبدأ في قضية الوضوء وقبل ان ابدأ في قضية الوضوء لكي لا ننفك عن الاحداث ولا ننفك عن الواقع احب ان اقدم نصيحة في دقيقة لمن شغلوا انفسهم فيما يحدث لاخواننا في لبنان اسأل الله جل جلاله ان ينصر المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين شغلوا انفسهم بقضية الشيعة وقضية فلان حسن نصر الله وقضية فلان وعلان وتركان ونسوا اسرائيل اسأل الله ان ينتقم منهم نسوا اليهود وظلنا مشغولين وهؤلاء حين يضربون ويقصفون ويقتلون لم يفرقوا بين شيعي ولا سني ولا نصراني حتى لم يفرقوا ضربوا الكل وقتلوا الكل وآذوا الكل ودمروا الكل فلا يتلاعبن بكم الشيطان إخوتاه واتقوا الله فليكن دعاؤنا للمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين اللهم رد كيد المؤذين اللهم دمر اليهود والمجرمين هذه خلاصة القضية نرجع الى الوضوء قال رسول الله صلى رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان الطهور الوضوء أو الطهارة عموما شطر نصف الإيمان انظر إلى خطورة هذه القضية ولذلك إذا بدأت معكم في قضية الوضوء وسيتلوها بإذن الله تعالى الصلاة وليس- ولن يستمر الأمر فقهيات بل كيف نربي أولادنا كيف أعامل زوجتي كيف ندير البيت كيف آه، نكسب رزق حلال كيف وأخواتها ستكون كلها كيف لكن في قضية الوضوء الوضوء هو القضية الأهم مش الوضوء الطهارة هي القضية الأهم في حياة المسلم نصف الإيمان نصف الإيمان الطهور ستر الإيمان لأن الطهارة جزئين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فصارت طهارة الظاهر نصف الإيمان لأن الإيمان طهارة الظاهر وطهارة الباطن طهارة الظاهر من النجاسة والخبث وطهارة الباطن من الشبك والخبث فطهارة جزئين نصفها نصفها طهارة الظاهر طهارة الظاهر أيها الإخوة ابتداء أحب أن أقول لكم أنت على دين عظيم دين الإسلام دين عظيم دين عظيم من أي جوانبه أتيته وجدت عظمة الدين عظمة عظمة عظمة حقيقية ولذلك حتى النهاردة والله كده وأنا آه، بتوضأ عند صلاة الظهر آه، قلت سبحان الله العظيم يعني حسيت بانتعاشة انك تغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وذراعيك تمسح رأسك ورجليك وتغسل رجليك حسيت بانتعاشة انتعاشة حقيقية قلت يا خسارة اللي ما بيتوضاش انا مش متصور صراحة في واقعنا وفي حياتنا ان في مسلم ما بيصليش مش متصور مش متصور ما بيصليش وانا آه، كتير ناديت انت ما بتصليش ليه وحتى ساعتها قلت طيب بيقول لي طب ما تزعقش حاضر مش هزعق لكن ال- السؤال اللي احنا لسه عند سؤالنا انت ما بتصليش ليه طب من غير زق من غير زق ها انت ما بتصليش ليه طب بالراحه واحده واحده عليك بالراحه واحده واحده عليك انت ما بتصليش ليه مفيش اوطى من كده بقى ما بتصليش ليه ليه ايه مبرراتك مفيش يا ابني ده نعيم ونعمه زي بقول لك كده الوضوء عارف الوضوء سبحان الله العظيم حلاوه جمال وزينه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء حلية حلاوة حلاوة المؤمن جماله يعني اما تيجي يوم القيامة آه، وتلاقي غر محجلين ال- ال- البياض في جبين والبياض في الايدين والرجلين حلاوة جمال زي ما قلت لك كده حسيت النهارده بانتعاشة يا خسارة اللي ما بيتوضعش فخد معانا بقى نمرة واحد الطهور شطر الإيمان ده نص الإيمان نص الإيمان موضوع الطهارة ده والنظافة الطهارة التنزه عن الأقذار النزاهة عن الأقذار اتنين ان الوضوء ده نهر نهر لغسيل الذنوب سبحان الله العظيم شوف لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت لما تتوضى طب إيه إيه لما تتوضى وتاخد الميه ها وانت بتاخد الميه دي وتيجي تغسل خدت بالك ازاي الذنوب بتخر زي الميه دي ما بتخر كده طهاره هناخد فاصل عشان الاذان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما قلت لكم أيها الإخوة الإسلام دين عظيم وكتير في موضوع الوضوء ده بالذات آه، أحس إن دخول الجنة سهل جدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء سبحان الله العظيم يبقى هي القضية فيه إن مثل وضوئي يعني مثل وضوئي إنك تتوضأ زي وضوء النبي الاثنين مع بعض هتتوضأ زي وضوء النبي اثنين تنطق بالشهادتين فبفتح شفتيك تنفتح ابواب الجنه لكن مشكلتنا في حياتنا ان احنا ما بنتقنش اعمال العبادات يعني انا لما اجي اتكلم عن الوضوء احنا لسه ما اتكلمناش عن الوضوء لما اجي اتكلم عن الوضوء عايز اتكلم الاول عن الميه الميه اللي انا بتوضى بيها نعمه ربنا سبحانه وتعالى في الميه ان انا انظر للميه نفسها ان انا ابص لضوافري لعينيا لاسناني علشان ازاي تتساقط الذنوب منها كتير خطر بالي اقول ان ربنا عايز مننا ربنا يريد منا ان احنا نفضاله شويه نفرغ له وقت يبقى عندنا نوع من انواع الاهتمام الحقيقي الاهتمام الحقيقي بعمل بالعمل الدين قبل ما ندخل في موضوع الصلاة دخلت مسجد اصلي فالمهم فوجئت واحد لابس training suit واحد لابس آه بيجامة نوم واحد لابس جلابيه نوم واحد لابس آه لبس مزيت وجاي من الورشة والتاني والتالت حقيقي الكلام ده والله حصل يوم الاثنين اللي فات وبص كده مش لاقي مش لاقي حد متزين متجمل لله مش لاقي ما لقيتش في المسجد كله ابص كده يمين وشمال يا جماعه احنا داخلين بيت ربنا داخلين لربنا هنقف بين ايدين ربنا انت متخيل يا مصلي يا اللي رايح تصلي انك انت تقف قدام الله الله العظيم جل جلاله ها ينصب وجهه الى وجهك في الصلاة انت متصور الوضع ده شكله ايه قدام مين وتفاجأ في الصلاة اللي تليفونه رن واللي بيهرش واللي بيحرك واللي بيظبط نفسه واللي بيعمل هدومه واللي بيلعب في شعره واللي بيلعب في حيطه احنا ما بنعرفش نعبد ربنا الحقيقة انا ما بتكلمش دلوقتي في مسألة آه يعني الصلاة باطلة ولا مش باطلة في واجب ومستحب ومندوب وحرام ومكروه مش ده الموضوع ده انا بتكلم في اللي بيحب ربنا وعايز يبقى في اعلى درجة من الجنة احنا عمالين ندعي ايه اللهم انتقم من اليهود اللهم كف كيدهم اللهم ابطش بهم لكن دعائنا مش مش مستجاب ليه لان الدعاء مش مش اي دعاء واثر انس بي بيخوفني وبيطمني وبيعلمنا المسؤولية انس بن مالك بيقول ايه يأتي على الناس زمان يدعو, يدعو الرجل منهم ربه للناس فيقول الله عز وجل سل نفسك اعطك اما الامة فانا عليهم غضبان شفت الاشكال ده بهرني قول انس ده رضي الله عنه انس بن مالك الصحابي اطلب لنفسك اديك اما تطلب للامة للناس لا انا عليهم غضبان الامة فيها صالحين كتير وكنت كثيرا ما اتساءل بقى يعني الاتنين مليون اليوم عرفة واقفين على جبل عرفة بيدعوا ربنا ما فهمش واحد مستجاب الدعوة ربنا يكشف بدعائه الغمة عن الأمة دي الأمة المنكوبة المهزومة المأذية فالجواب هنا ان الأمة فيها فيها صالحين كتير فيها فيها اولياء كتير لكن ربنا يريد توبة عامة من الامة كلها مش افراد توبة عامة من الامة لان الخبث زاد واحنا اوشكنا في فضفضة بقى ان احنا نتكلم عن عباد الله الصالحين اللي تهلك الامة بدونهم الشاهد نرجع لامر الوضوء ان احنا محتاجين وقت ومحتاجين تركيز ومحتاجين فهم ومحتاجين حب عشان نتوضا بحب محتاجين ان احنا نتوضا بحب حب لله سبحانه وتعالى حب حقيقي ان انا ابدا وانا بتوضا كده احساسي بحب ربنا سبحانه وتعالى ان انا بتهيأ عارفين العروسة اللي بتت... بتتزين يوم فرحها عشان تقابل عريسها اللي بتحبه او كده الواحد وهو بيتوضا هو قبل ما يصلي بيتطهر وبيلبس ويتطيب ربنا امرنا بكده قال خذوا زينتكم خذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد بتطيب وتجمل وتزين علشان رايح لحبيبي هصلي يبقى نمر واحد الطهور سطر الايمان اتنين جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء ثلاثة نهر لغسيل الذنوب من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بقى السيكه مفيش غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله العظيم انا مش عارف انت ليه ما اتغفرلكش حد دلوقتي مش عارف تتوضا مش عارف تصلي ركعتين لم تحدث فيهما نفسك ثلاثة او اربعة السبق الى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيجي عم محمد شوية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا بلال لقد دخلت الجنة البارحة دي اعتقادك برضو ان النبي دخل الجنة دخل الجنة في حياته هذه صلى الله عليه وسلم يا بلال اني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة سمعت صوت رجليك صوت نحالك ماشي قدامي في الجنة بما هذا فقال بلال في بعض الحديث ما احدثت حدثا الا وتوضأت وما توضأت وضوءا الا وصليت له ركعتين بهذا بلغت ان الواحد دايما متوضي قال رسول الله خد نمرة خمسة بقى خمسة لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن الحفاظ على الايمان انك انت تبقى مؤمن الحصول على لقب مؤمن على وصف مؤمن الحفاظ على الوضوء كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى تعب انا في اول مرة هنتوضى هتشوفوا ان احنا هناخد وقت في عملية الوضوء والاستعداد للوضوء هناخد وقت في الوضوء والاستعداد للوضوء اول مرة هنتوضى هناخد وقت لكن مع التدريب عشان لازم استحضار النيات اللي بقولك عليها دي نمرة واحد لازم تبقى مستحضر نية ان الطهور شطر الايمان نمرة اتنين غسيل ذنوبك نمرة تلاتة السبق للجنة نمرة اربعة حمية المؤمن نمرة خمسة مفتاح ابواب الجنة ستة استشعار القيام بين يدي الرب فلا بد ان تكون طاهرا شعورك انك واقف قدام ربنا مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ثم اقبل على جدار فتيمم ثم رد عليه وقال احببت ان لا اذكر الله الا على طهارة مش بقول لك الاسلام ده دين عظيم دين طهارة دين نظيف دين بيحب النظافة ان الله جميل يحب الجمال فالرسول صلى الله عليه وسلم احب ان هو ما يقولش كلمة الله الله الا على طهارة هو متوضي سبحان الله العظيم هي دي الطهارة الطهارة الحقيقية انك تبقى انسان طاهر دايما متوضي دايما نظيف دايما حلو دايما جميل دايما ده ديننا دين الجمال والطهارة والنظافة و... والإقبال على الله سبحانه وتعالى في أحسن هيئة آه سبعة تزكية وترويض وتطهير للأعضاء يا إخوة في الدنيا دي احنا ماشيين واحنا ماشيين في الدنيا بنفاجأ ان مزيكا صاخبة بتخرم ودنا بنفاجأ ان فتيات متبرجات بيأذوا عيوننا بنفاجأ ان قاعدة بتضطرنا ان احنا نقذر لساننا بنفاجأ ان احنا بنمد ايدينا فتتوسخ ايدينا ونمد رجلينا فتتوسخ رجلينا وهكذا الاعضاء دي اللي ربنا انعم بيها عليك وانا قلت لكم قبل كده إيه بص بص لضوافرك بص لرموشك وجفونك بص بص لايديك ولشعرك ولودانك ولرجليك نعم قول الحمد لله النعم دي محتاجين نحافظ عليها سبحان الله العظيم يذكر عن بعض السلف وكان في عشر الثمانين يعني راجل عنده 86 87 88 سنة 85 سنة وكان ماشي مع تلاميذه فاعترضتهم قناة ماء جدول مية جنبية ترعة صغيرة ففكروا ينظرون فجمع ثيابه وقفز فصار على البر الآخر راجل عنده 85 سنة ويقفز يعدي ترعة ماء جدول فعاتبه اصحابه في ذلك ايه يا عم تقع تتكسر انت عندك 80 سنة عجزت خلاص فقال يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر آه كلنا يذكر أيام زمان أجدادك كان يقول لك عينه جدي مات وعينه زي الصقر يشوف مش عارف فين يكسر مش عارف ايه بسنانه النهاردة الأطفال بيعالجوا لهم سنانهم أشياء عجيبة ليه؟ لأن السنان دي كانت حلال فما سوستش والعينين دي ما شافتش حرام فما فسدتش الايدين دي ما تمدتش الحرام فلسه بصحتها الرجلين دي ما مشيتش الحرام فبقوتها قال له يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر الاعضاء دي ازاي نحافظ عليها والذنوب واردة احنا كيف اه كيف بقى واخواتها ايه كيف نحافظ عليها واحنا بشر لسنا مطالبين ان نكون ملائكة لا نعصي نحن بشر نخطئ ونعصي اننا كلما عصينا ووسخناها نطهرها ازاي بالوضوء هيجي معانا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا كده ها ال ان ان هيجي معايا الحديث ان العبد المؤمن اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره مع الماء او مع اخر قطر الماء اخر قطر مية نقط المية اللي نازله دي واخدة الذنوب طهرت الايدين خرجت الذنوب من تحت الضوافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا غسل وجهه خرت ذنوبه التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من تحت أشفاء عينيه من تحت أشفار عينيه من جوه أشفار عينيه تخرج الذنوب من النني من الشبكية تخرج الذنوب تتغسل الصور القذرة اللي شافها بعينيه هو ده الوضوء لما يبقى وضوء تطهير للأعضاء تزكية للأعضاء ترويض للأعضاء إن أنا أروض عيني إنها ما تشوفش حرام ترويض كل الشباب اللي بيسأل أغض بصري إزاي مش قادر أنت مش شايف الناس عاملة إزاي في الشوارع روض عينيك انها ما تشوفش الناس اللي روضوا انفسهم بتوع لعيبه الكوره مش م... بتاع لعيب كره السله اللي بيحذف الكوره م... مش يتعلمها دي السواق اللي بيسوق العربيه مش يتعلمها دي مش سوق هو كده ترويض ترويض النفس عايزين نروض عينينا ونروض ودنا ما تسمعش الا الصح ونروض ايدينا نروض لساننا ما ينطقش الا الصح نروض رجلينا الترويض ده بدايته من هنا تنظيفها بصفه مستمره لان تراكم الذنوب بيجيب الصدى وتتكسر وتفسد تزكيه وترويض وتطهير الاعضاء ثم الرباط حديث جميل جليل رائع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم يا إخوة النهاردة الناس اللي عايزين يرابطوا في سبيل الله قلت كتير احنا عايزين نحافظ وكل مسلم في كل قطر من اقطار الارض يحافظ على بلده عايزين نحافظ على مصر واللي في السعودية يحافظ على السعودية واللي في البلاد التانية في كل بلد يحافظ على الحتة اللي هو فيها المحافظة عليها الرباط هنا ان احنا نكون عباد ربانيين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لان احنا متكتفين مش قادرين نعمل حاجة فده حلها الوحيد ان كل واحد يبقى مسؤول مسؤول مسؤولية شخصية لوحده عن بلده ده نوع من انواع الرباط الرباط قلت لكم يا جماعة ان احنا محتاجين وقت انا بقول لك اهو انك انت لما تيجي تتوضى اقعد وبص للمية وبص لايديك هتتوضى هتغسل هتنظف هتتوب هتخرج ذنوب فلازم التهيئة النفسية الاستحضار الذهني التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها انا عايزك تتصور وانت بتغسل ايديك ازاي الذنوب بتخر خارجة من تحت ضوافرك شايفها هي دي مهمة جدا وخطيرة الرباط الرباط اللي بندور عليه اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره حتى لو كانت المية باردة والدنيا برد حتى لو كانت الدنيا حر والمية نازلة من الحنفية سخنة العكس بالعكس اهو حتى لو كانت المية قليلة اسباغ الوضوء على المكاره حتى لو ما كانش فيه وقت افضي وقت مفيش وقت يا عم الشيخ مفيش وقت ليه امال الوقت راح فين الوقت وراك ايه تقول لي وراي وراي حاجات كتير حاجات كتير زي ايه شغل ايه ايه اللي شغلك عن ربنا مش لاقي يتوضع عشان مش فاضي مش فاضي وراه ايه شغل ايه ايه الشغل اللي يعطلك عن ربنا سبحان الله العظيم انا عايز الوضوء يبقى في حب عشان كده بناخد النقطة الاخيرة او شوف كاتبينها على الكمبيوتر اهو عشان الناس تفكر ان ان عشان هم مش موجودين مش هنعرف نكتب على الكمبيوتر ولا حاجة آه صباح الفل آه الاخيرة على الوضوء علامة مميزة الوضوء علامة مميزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله وهل تعرفنا الناس كتير والكل حفاه عراه غرلا اتعرفنا ازاي في وسط الملايين المملينة من الناس دي قال أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل بهم دهم فيها خيل غر محجلين أكان يعرفها الغرة البياض في جبهة الفرس والتحجيل البياض في يديه ورجليه قالوا نعم أرأيتم لو أن خيلا به دهم فيها خيل لرجل غر محجلين أكان يعرف خيلا قالوا نعم قال أعرفكم يوم القيامة بآثار الوضوء علامة مميزة غر محجلين وش جبهتك هتبقى منورة وشك منور من وضوء وايديك ورجليك منورين من وضوء عشان كده كان ابي هريرة كان ابو هريرة رضي الله عنه اذا توضأ شرع يطيل تحجيله حتى يصلع في العضد يطلع لفوق فوق حتى يصلع في العضد هنتوضى المرة الجاية ان شاء الله هنتوضى المرة الجاية بإذن الله تعالى هنتوضى حقيقي وانا عارف ان كل واحد عنده حوض وحنفية والوضوء مش هيبقى بالطريقة ديت لكن لازم نشوف بعينينا المية ازاي بتجري على الاعضاء ازاي اسباغ الوضوء يعني ايه اسباغ ازاي تعميم العضو بالماء ازاي اتباع اليد اتباع اليد الماء ازاي تخليل الاصابع ازاي غسل البراجم ازاي ازاي تخليل الشعر تخليل اللحية لازم كل ده نشوفه بعينينا علشان يوم القيامة يعرفنا سيدنا النبي عشان دي بس لا وعشان نروض حواسنا حواسنا عينينا تنضف ودنا تنضف وايدينا تنضف ولسنتنا تنضف واسناننا تنضف لما تسمع الحديث اذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين اسنانه الله اكبر شيء عجيب جدا الوضوء ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ان كل عبد له طريق لربنا ودي ربنا سبحانه وتعالى جعل الطرق اليه متعددة علشان كل انسان يوصل لربنا من الطريق اللي يسره له في ناس يوصلوا لربنا من طريق القرآن يفضل طول الوقت انت ما عملتش حاجة النهاردة يفضل, يفضل طول الوقت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يفضل طول الوقت ي... يفضل طول الوقت مهتم بالقرآن يحفظ قرآن يقرأ قرآن يعلم قرآن يدرس قرآن وواحد تاني اهتمامه بالصلاة واحد ثالث اهتمامه بالصيام واحد رابع بالحج والعمرة واحد خامس بالعلم والتعليم واحد سادس بس- بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى والثاني بخدمة المسلمين والت- واللي بعده بالصدقات والانفاق ور- وهكذا كل واحد له سكة وصل منها لربنا بعد الفرائض تخيل انت ان ممكن واحد يبقى سكته للجنة الوضوء الوضوء ان دماغه بقى تبقى كلها في ايه في موضوع اتقان الوضوء ايه ده الوضوء ممكن يدخل الجنة اه جدا هقول العشر نقط تاني نمرة واحد الطهور شطر الايمان اتنين لغسيل الذنوب والرجوع الى كيوم ولدته امه غفرت ذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة سبق للجنة سمعت خشخشتك بين يدي يا بلال قال ما أحدثت إلا وتوضأت مفتاح لأبواب الجنة الثمانية دي نمرة أربعة خمسة استحضار المعية مع الله لا أذكر الله إلا على طهارة ستة تزكية وترويض وتطهير الأعضاء سبعة غرا محجلين يوم القيامة علامة مميزة ثمانية الرباط ذلكم الرباط رباط في سبيل الله تسعة جمال وزينة جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء عشرة حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله يا سلام لو استحضرنا النيات العشرة دي وبدأنا نتوضأ أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته